السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد جولة يسيرة في أعظم سيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو مقدمة إن شاء الله عز وجل إذا قدر الله ويسر واستمرينا إن شاء الله عز وجل يكون سلسلة في شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتعليق على سيرته صلى الله عليه وسلم منذ الميلاد إلى الوفاة صلى الله عليه وسلم كان الحسن في يوم الأيام يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وله خصوصية خاصة به صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أسماعكم فيتكلم عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن سمته ودله وشكله ووصفه وثيابه وعطره وأكله حتى قال وكان له نعل نعل بذكره كان له نعل نعل بذكره حتى النعل احنا بنقول كان بيلبس ايه وبتاع نحن نرتفع لأننا نقترب من من رفعه الله ورفعنا لك ذكرك وكلما اقترب العبد من نبيه أخذ من خصائصه فمن اقترب من النبي ورفع سنة النبي رفعه الله فقال وكان له نعل يحكى أنه قال وكان له نعل نعل بذكره فقال له يا إمام أحد التلاميذ كيف نعلو بذكره قال موسى قيل له اخلع عليك بالواد المقدس وأما محمد فما خلعه لما صعد إلى الملأ الأعلى فنعلو بذكره صلى الله عليه وسلم والمتأمل في خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف خصه الله عز وجل بخطاب ميزه عن غيره رفرف قلبه وعرف قيمة محمد عند ربه صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سريعة نمر عليها اليوم كفهرس ولكن قبل أن نلج إلى هذا الفهرس نذكر في خمس دقائق أو عشر دقائق بمحددات وأطر تجعلنا ندخل السيرة ونحن مستحضرين تلك الأطر أولا ينبغي عليك أن تتعلم وتتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسوتك وهو الذي ستسأل عنه الوحيد الذي ستسأل عنه مباشرة من هو محمد صلى الله عليه وسلم في أسئلة القبر المسربة للجميع في امتحان لا يفلت منه إنسان بالغ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل العبد في قبره ثلاثة أسئلة ومنها ما الرجل ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كأنه بعث فيك أنت فماذا أنت قائل ولذلك لازم في السيرة يكون لك حال لك خصوصية لك ورد كورد القرآن لك ورد في التعرف على محمد صلى الله عليه وسلم مايكل هارت اللي عمل كتاب الخالدون معه درس عشرين ألف شخصية عشرين ألف بني آدم ووضع معايير حوالي 14 معيار واختار 100 طبقا للمعايير دي نخالفه حتى النخاع في آلية المعايير لأنه استثنى الدين وحيده وكانت معاييره علمانية الشاهد أنه وضع من المعيار الأول صناعة التاريخ من خلال التأثير في البشرية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يزيد عندنا شيء ولكن أقول لك عيب علينا أن يكون مثل هذا الرجل له حال في دراسة محمد وهو رجل كافر ونحن المسلمون لسنا كذلك في كتاب مهم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الغرب اسمه الرسول العظيم بأقلام وأعلام المستشرقين والمفكرين العرب أكثر من حوالي 200-300 واحد بيقول لك ماذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا بعدما درسوا سيرته عيب علينا أن يدرسوا هؤلاء محمدا ونحن لا نعرف محمدا إلا يعني ظاهرا كان الزهري يقول كانوا يعلموننا المغازي وسيرة النبي كما يعلموننا الصورة من القرآن زي ما كان بيجي يقول لي كده يلا سمع سمع كل أعوذ برب الفلق فتيجي تسمع فتغلط يقول لك لا دي قبل دي كانوا بيعلمونا كده السيرة سيرة السراج المنير الرحمة المهداة النور الذي أرسله الله إليك لينتشلك من بحار الظلمات من مما يميز السيرة يبقى قلنا أول حاجة أنك لازم تتعرف عن السيرة لأن ده سؤال أنت لازم تجهز ليه عيب أنك تكون عارف كتير جدا عن لاعب كورة مشهور ومش عارف نص المعلومات أو ربع المعلومات دي عن محمد صلى الله عليه وسلم مما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نلج فيها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل إذا يسر الله ودبر أنها سيرة واضحة حتى أن أحد المستشرقين يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل كأنه يمشي كان رجل يمشي تحت الشمس ويقول آخر عنه صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش في بيت من زجاج يعني إيه الكلام ده ان سيره النبي شخص النبي حاجه واضحه للجميع ما فيش حاجه ما فيهاش غموض النهارده في علم التسويق الجماعه اللي بيسوقوا للشخصيات والكلام ده يجوا يقولوا اللاعب المشهور او الفنان المشهور في حاجات انك لازم تهتم بيها واحد ما تظهرش كتير اتنين محدش يتكلم عنك كتير ما تتكلمش كتير ليه تظل غامض واحنا ايه نسوق ليك اما محمد لا فالاصل في سيرته الوضوح التام حتى ان الشيخ الطريري ليه كتاب اسمه يوم في حياة النبي او اليوم النبوي صلى الله اسمه كده اليوم النبوي اتكلم عن اليوم من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم يصحى لغاية ما ينام يقول تتبعت لحظات النبي في آخر الكتاب يقول الكلام الجميل ده فوجدتني أعرف عن النبي أكثر مما أعرف عن أبي بيقول لك انا بقيت اعرف عن النبي اكتر ما بعرف عن ايه عن والدي بيصحى بيعمل ايه وبعدين بينام ازاي كان يصحي اولاده ازاي مش عارف ايه والكلام ده فكل المعلومات التفصيليه تجدها كيف كان ياكل وما الذي الشيء الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم في الاكل حتى الخلاء ماذا كان يفعل في الخلاء صلى الله عليه وسلم كل الامور دي واضحه ليه لانه هو الاسوه كيف سنتاسى به ونحن لا نعرفه فاول حاجه ان السيره احنا بنقراها تقرأ سيرة واضحة وضوح الشمس تاني حاجة هتلاقيها سيرة شاملة العازب يجد في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له المتزوج يجد في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له في حال الحرب في حال السلم في حال المشاكل مع زوجاته في حال الرضا في كل شيء بتجد للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال إن هي سيرة متكاملة سبحان الله إذا بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب كأنه ما بعث إلا صحابي يعني تيجي تفتش فيه كده بتقول سبحان الله وكأنه أرسل أن يكون صاحب إيه؟ أصدقاء صاحب زمايله وإذا رأيته وقرأت السيرة من باب أنه زوج كأنه ما أرسله الله إلا زوجا وفي التعامل مع الأطفال إذا تتبعت حاله كأنه ما أرسل إلا ملاعب ومداعب للأطفال صلى الله عليه وسلم في الجيش وهو بيحارب صلى الله عليه وسلم تلاقيه بيسابق مين عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سيرة ربانية يعني سيرة ربانية يعني مؤسسة من عند الرب يعني برضو العباس وابو سفيان تأخر إسلامهما إسلام هؤلاء تأخر اليوم فتح مكة داخل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ده راجل خريت ماهر جدا حارب حارب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 20 داخل في 20 سنة بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم فراجل تقيل فراجل فاهم في أصول المعارك والشغل والجيوش وكده شايف بقى في فتح مكة قاعد عمال يراقب الجيوش وداخلة إزاي ومنتظمة ولا مش عارف إيه فبيقول للعباس كلمة قال له لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم بقول له يا ملكه بقى كبير قوي قال له ويحك انها النبوه لا لا لا ملهاش دعوه بالملك دي دي نبوه دي اسست على ربانيه فتجد في كل سكنه وحركه في حال النبي انها نابعه من عند مين مصدرها مين الرب سبحانه وتعالى ولذلك اول ما يجي يصحى يقول اصبحنا واصبح هنا بقى النبوه هنا الرؤيه سيره سيره ربانيه من معالم السيرة أنها سيرة مليئة ومؤسسة على الجدية إبراهام مؤسس أمريكا ومفكرها كان بيقول من يحسن مهارة التبرير لا يحسن أي مهارة بعدها ليه ده انه يبرر ومش عارف ايه والكلام ده كله ده لن ايه لا النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه وانت بتقرا كده تلاقي ان في جديه في جديه خد الكتابه بقوه ولذلك عبد الوهاب المسيري لما جه طلع موسوعه اليهود بيحكي عن نفسه ان هو ظل يقرا من الساعه 6 الصبح للساعه 12 بالليل كام يوم يومين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 30 سنة شغله ليه جاد عنده جدية القرآن في أحلك الظروف السيرة في أحلك الظروف تجد إن في جدية عالية جدا أبو يوسف وأبو الحسن الشيباني لما أرادوا أن ينقلوا هم اللي نقلوا مذهب الإمام أبو حنيفة بالمناسبة أبو حنيفة مش هو اللي نشر المذهب اللي نشر المذهب التلاميذ كان له تلاميذ نجباء يا ريت نسمع الكلمة دي بقلب واحد بيقول له إيه ألا تنام طب ما تنامش كويس ليه كده ما تنام قال كيف أنام وقد نامت أعين المسلمين اتكالا علينا الله أكبر شوف الناس لما يكون عنده عنده الجدية من البداية عارف إن هو إيه إنسان جاد والله شرف وأي شرف إن ربنا يختارك إنك تكون ميسر الطاعة على الناس وأي شرف أن الله عز وجل كلما فرغت نصبك في عمل آخر كيف أنام وقد نامت أعين المسلمين اتكالا علينا أنام إزاي سبحان الله همة تنطح الجبال كما موسى من الخولاني في يوم من الأيام صاحي كده شاب بقى عنده إيه 17 18 سنة فيعني أنت عارف كده أحيانا إيه الشاب عما يصحى كده ممكن يعمل أي قفزة كده ولا صيحة من صيحاته فموسى من الخولاني كده قايم إيه بإيه فبيضرب الإيه الحائط كده إيه بيده فأمه قالت له سلامتك تعمل إيه يا أبو موسم قال يا أمه همة تنطح الجبال عندي همة عالية أوي خلاص ناس كتير ممكن تقول كده بس هو جعان هو جعان عاوز آكل أبو موسى الخولاني كان عنده همة عالية جدا عنده جدية الجدية ديت هنشوفها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من أول يوم قال لها مضى عهد النوم يا خديجة كان فيه خلص كنا بن... فاكرة أيام زمان ما كنا بننام أهو ما عادش فيه نوم خلاص مضى عهد النوم يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام لا النوم بتاع امبارح غير نوم النهاردة اللي بيذاكر عشان عنده امتحان بينام صح بس نوم النهاردة غير نوم الأجازة ده نوم وده نوم وشتان بين نومين فالجدية هنشوفها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القيم الكبرى اللي بتدير الواقع هنلاقيها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي اللي أنا أقول لك يعني قيمة أو اتنين لها دايما مسيطرة في السيرة كلها كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه كصاحب كأنه ما أرسل إلا صاحب صلى الله عليه وسلم شوف مثلا قيمة جبر الخاطر في يوم من الأيام واقف مع عمه العباس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ده كان مشغول ولا كان فاضي طبعا عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول صح بس انت متخيل ان هو كان مشغول اللي عنده بيت... اللي عنده ولدين في ثانويه تايه طب اللي عنده ولدين طب اللي عنده بيتين بيتين يعني زوجتين طب ثلاثه طب اللي عنده تسع ابيات وتسع زوجات واللي عنده صحاب 120 ألف صحابي مش صاحب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وعنده معاناة الوحي وعنده اليهود والأعراب والنصارى المهم واقف مع عمه يقول بقى يا عم والله أنا مش فاضي وبتاع لا لا واقف مع عمه في يوم من الأيام ففي بنت جارية اسمها بريرة ماشية كده اعتقت نفسها وسعت في عتق نفسها واعتقت نفسها طبعا البنت الجارية الملك اليمين لو متجوزة متجوزة عبد فعبد متجوز عبدة لو تحررت ليها ان ايه تفارق لانها بقت حرة فهي ما صدقت قالت مغيث كل سنة وانت طيب اول ما فكت نفسها قالت مش هقدر اكمل مع مغيث فبريرة ماشية ومغيث ماشي امال يعيط وراها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه يا أخي إحنا عندنا غزوات وعندنا كذا ما تسترجل بقى سيبك من الكلام اللي أنت فيه ده لسه أنت هو تعيط على بريرة ومش بريرة وبتاع بقول لك الإخوة على جبل أحد وأنت هو تعيط على مغيث على بريرة لا أول حاجة هو كان بيعيط وهو ماشي فين في المدينة مين اللي شافه كله شافه لكن مين اللي جبر خاطره محمد صلى الله عليه وسلم فقال المغيث يا عماه ألا تتعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث عجب طبعا مش كل واحد يقول لك ايه انا والله فعلا انا بعاني زي مغيث كده لا يا حبيبي دول كانوا متجوزين لما تبقى عبد وهي عبده فتتجوزوا وتسيبك مسموح لك تعمل زي مغيث في زواج فهي عاوزه تفارقه زي اتنين متجوزين وفي ايه مراسم الطلاق والانفصال ففي ناس بتصلح يعني ماشي فذهنك ما يشطش خليك في السيره يعني فمغيث النبي صلى الله عليه وسلم رآه هكذا رق قلبه لأنه يجبر الخواطر لأن سيرته مرتكزة على القيم الكبرى فماذا قال النبي لبريرة يا بريرة ألا تعودي إلى مغيث فقالت يا رسول الله شوفوا هي بتتعامل مع السيرة ربانية ولا حاجة تانية قالت يا رسول الله تأمرني أم أنت شافع يعني هو ده طلب من حضرتك ولا ده أمر لو أمر انتهى اعتبره تم قال بل أنا شافع قالت لا أطيقه ده أنا يعني كنت مستنية التسع أقية دول ييجوا عشان أفك نفسي بيهم فقال سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر المهم فكرة إيه؟ جبر الخاطر صلى الله عليه وسلم قيمة الجمال تجد في السيرة الجمال جمال في كل شيء يقول النبي من سحب ثيابه لم ينظر الله له يوم القيامة يعني اللي, اللي يجر يسوه يعني وبعض أهل العلم قال إيه فيها الإشارة من أراد به الكبرياء فقال أبو ريحان لقد أمرضنا ما حدثتنا يا رسول الله والله حديث ده مرضني تعبت أوي لما سمعته ليه شوف يقول فإني أحب الجمال حتى جعله في نعلي وفي علاقة صوتي عارفين الصوت عارفين الصوت العصاية كانوا زمان بيعلقوا العصاية كده ما اعرفش بيعلقوها ليه المهم كانوا بيعلقوا العصاية طبعا انتوا عارفين ليه ويا ما تعلقت تعلقت وشفتوها يعني يقول وعلاقة صوتي أفمن الكبر هذا قال لا صلى الله عليه وسلم إنما الكبر غمط الايه رد الحق وغمط الناس في يوم من الايام ابن عوف لابس عمامه كده لابسها ايه كراديس سوداء سودة كده و... متنعكشه فنقضها النبي صلى الله عليه وسلم وارسلها عليه يعني ربطها تاني ثم قال هكذا يا ابن عوف اعتم هكذا احسن واكثر فانها اعرف واحسن لا اقرب للعرف واقرب ليه للحسن الشاهد ان كانت سيره النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسه على قيم اخر حاجه ونبدا في سيره النبي كفهرس عام انها سيره واقعيه النبي صلى الله عليه وسلم يراعي واقع البشر في يوم من الايام في امراه من الانصار زفت لرجل امراه زفت لرجل من الانصار فالسيده عائشه راحت الفرح كان بيروح افراح زمان برضه فراحت الفرح وعادت بالليل فقال لها يا عائشة هل كان معكم شيء من اللهو فإن الأنصار يحبون اللهو سيرة واقعية شو واقع يقول لها أنتوا عملتوا إيه بقى والله إحنا رحنا راجعنا صورة يونس مع العروسة ليه جدية تدخل إيه وما كان ليه فتدخل من البداية كده إيه خلاص مؤسسة على تقوى لا سيرة واقعية حتى أنه في يوم من قال أنها لقد هممت أن أنهى عن الغيلة عارفين الغيلة هو إتيان اللي المرأة وهي إيه ترضع قال حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة واقعية البراق فين البراق ركبه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته رحلة النوم بعد العشاء رحلة إيه؟ رحلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق في رحلة الإسراء صح؟ خدوا منين لفين؟ من مكة للطائف صح شو الراجل قال لكم كده آخر مرة أن الأقصى في الطائف طيب خدوا من الأقصى خدوا من مكة من بيته النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من جبريل إلى بيت الك... إلى الكعبة ومن الكعبة إلى إيه؟ إلى المقدس من الكعبة إلى بيت المقدس ركب النبي البراق المفترض يعمل إيه بقى؟ يسيبه ينزل صح؟ لا يقول الراوي فربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق بالموطن الذي يربط فيه الحصان فكان ده بنربط فيه فربط طب ربطه ليه؟ رسول الله براق احنا جيت هو هيمشي يعني لا يقول النووي معلقا فإن السيرة مؤسسة أن حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس أنه يأخذ بالأسباب ولذلك البراق لما اتزنقوا في الغار ما تلاقيش أبو بكر قال له يا رسول الله ما طب ما هناخد البراق ويبقى مرة زي دي ونطلع لا يا جماعة المعجزة أسست على البراق ولكن الهجرة أسست على الفراق لازم تاخد بالأسباب تعالوا بسرعة كده بقى ندخل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سريعا هسردها سردا وإذا يسر الله وجه معنا ودبر لنا الخير إن شاء الله نكمل السيرة ونفصل فيها بالتفصيل يعني إن شاء الله تزوج عبد الله بن عبد المطلب الكريم الكريمة آمنة بنت وهب وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتكلم معك عن سيرة ميسي الجماعة اللي بيحبوا الكورة ممكن يديني قلبه ويهتم أكثر أنا أتكلم على أعظم سيرة سيرة من لولاه ما كنت أنت هاهنا وما كنت مسلما فمن يعني أقل درجات الشكر لهذا النبي أن نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب بأمنة بنت وهب حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأت في منامها أنها وضعت نورا أضاء لها أضاء له قصور الشام شافت رؤية كده كده وبعد شهرين من هذا الحمل المبارك توفي عبد الله ابن عبد المطلب والد مين؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين على خلاف من أهل العلم 12 ربيع الأول من عام الفيل ولد سيد الخلق والدليل على الحق سبحانه وتعالى كانت أمه قليلة الحليب فأرضعته ثويبة ثم حليمة سعدية كان له سبعة إخوة من الرضاعة ولم يكن له أخ أو أخت أشقاء من هم السبعة حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو سفيان بن الحارث ومسروق وعبد الله وأنيسة والشيماء شق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع عند حليمة السعدية وغسله بماء زمزم وختم على ظهره بخاتم النبوة حتى لا يصل إليه الشيطان فأصبح معصوم الأقوال والأفعال صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة هو عبارة عن لحمة بارزة في مكان القلب من الايه من الخلف من الظهر بحجم بيضة الحمامة بعد عامين عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع يعني إلى أمه ثم توفيت أمه وعمره ست سنوات صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا قد إيه المتاعب يتيما فآوى كفله جده عبد المطلب وبعد عامين توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم فكفله عمه أبو طالب يبقى عنده كم سنة ثمان سنوات مكث عند عمه صلى الله عليه وسلم وعمل معه في رعي الغنم وفي التجارة مع ميسرة من ميسرة غلام أمنا خديجة ده ميسرة ده لازم تهتم بيه ميسرة ده كان الجسر اللي عرف الحبيب على الحبيبة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وألحقنا الله بمكانها فتاجر مع ميسرة تكلم ميسرة كثيرا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته عند خديجة بعد ذلك تزوج النبي من أمنا وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة رزق منها القاسم وزينب رقية أم كلثوم فاطمة عبد الله كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر قال الذهبي عنها كانت تذوب بعدما مات أبوها صلى الله عليه وسلم ستة أشهر تذوب حتى ماتت فاطمة ديت فيها معنى كما أنا أشرت لي قبل كده في دروس التراويح من أجل ما فعلت أنها صبرت شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خديجة ماتت كان دعم الحزن ما تحمل فما بالك بمن تحملت فراق خديجة وفراق محمد وفراق أم كلثوم وفراق رقية وفراق زينب فراق عبد الله فراق القاسم كل دول امال يموتوا قدامها فالوحيد اللي كانت متشبثة به من محمد فما طاقت الحياة بعده انت بتعيش ليه فذابت صلى الله رضي الله عنها ولحقت بأبيها كان معروفا معروف صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين ومعروف بالحكمة لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا بعد الأربعين بدأ يرى صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة ويرى نور ويرى نور الملائكة يسلم عليه الحجر والشجر كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله حتى جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء بإقرأ ومن يومها ومن يومها صار وانتقل من الصادق الأمين إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ودي بركة القرآن القرآن هو اللي كان النقطة الفيصل في المعادلة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا لما جه القرآن الميزان طب رحت في حتة تانية خالص وكذلك القرآن إذا دخل قلبه ذهب فزعا إلى زوجته خديجة ده السند ما راحش لقبيلته وراحش لأصدقائه وراح للسند ولذلك في يوم من الأيام كنت أسأل أحد المشايخ فبقول له إيه الوصف الوحيد إن أنت تحب يعني تتمنى أن الشاب اللي يريد أن يتزوج أن يمن الله عليه بذلك قال أن تكون حية وتكون خديجية امرأة خديجية كن محمدا تأخذ خديجة عشان واحد يقول اه والله يا أخي سبحان الله فين خديجة دلوقتي ماتت يوم مات محمد صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه أياما إلى أن أتت سورة المدثر قم فأنزل وصارت دعوة النبي في مكة صارت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في شقين شق في مكان في مكة والمدينة والمدينة هيجي معانا إن شاء الله في في الهجرة في مكة كانت الدعوة في البداية سرية ثم جهرية وأول من دعا صلى الله عليه وسلم دعا أهل بيته فأسلمت خديجة وبناتها ثم بعد ذلك أسلم علي فهو من أهل بيته ثم زيد فكان معه ثم دعا من خارج بيته فكان أول من أسلم أبو بكر الصديق ثلاث سنوات سرية أسلم فيها القليل من البشر لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر بدأت الدعوة تكون إيه؟ جهرية وصعد على الصفا قصة مشهورة وأعلن أنه رسول رب العالمين من هنا بدأت المعارك بعد ذلك بدأت الإيه؟ المعارك مع النبي كان أول رد فعل أن هم ذهبوا لعمه بعد ما إيه قال له تبت يدك تبت يداك آه لهذا جمعتنا بعد كده راحوا لعمه ذهبوا إلى عمه ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث بقول له لا بلاش بقى انت ايه احنا ساكتين عليه عشانك فلولا رهتك لرجمناك فاحنا ساكتين عشان محمد فذهبوا للنبي يحاورونه فلم يرد عليهم إلا بالقرآن والأخلاق بدأوا يحاربوا الدعوة هيحاربوها ازاي بدأوا يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم ويساوموا أتباعه وبدأوا يفتروا عليه ويشوشوا عليه وبدأوا يعارضوا القرآن انت هتجيب قرآن عندنا من اسفنديار هنجيب شوية أغاني هي وهنجيب بقى له الحديث ونعمل شغل عالي جدا وفعلا بدأوا يجيبوا الجواري وترقص وبدأوا يجيبوا ايه أغاني من ايه من فارس وبدأوا ايه يشتغلوا الكلام ده ومن الناس من يشتري لهو الحديث حاولوا يحاربوا الفكرة بالفكرة فأبوا وأي مجتمع باطل أسس على باطل إذا فشل أمام فكرة الحق قاومها بالبطش فاتجهوا للقوة وبدأوا تعذيب من أسلم وكانت فتنة كبيرة جدا ولكن حمى الله النبي بعمه أبي طالب مع هذه الفتن والفتن قاعدة مال تشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودي إدارة الأزمات كيف كان يدير الأزمات عشان هيجي معانا النبي قائدا إن شاء الله وكأنه ما بعث إلا قائد فأدار الأزمة فأرسل أصحابه إلى الحبشة فكانت الهجرة الأولى عدد الذين هاجروا إلى الحبشة أحد عشر رجلا 11 رجل وأربع نسوة وأربع نسوة تعالوا اثبتهم سووا البيت سووا الأطفال طب الفلوس طب والشجرة اللي كانوا قدام البيت دي طب والدابة والد... خلاص يا جماعة عشان تعرفوا يعني ايه مهاجر مهاجر ده يعني أنت النهاردة طالع من بيتك عارف البرج اللي أنت ساكن فيه بتاعك ده وعارف العربية اللي تحت دي وعارف حسابك في البنك أنت سبت المفتاح في الباب لأن مش هيفرق كتير جدا مع أبو جهل هيكسر الباب وياخده فمش فارق الباب المفتاح ده هيعمل إيه سيب بيتك سيب كل حاجة وما ينفعش تاخد حاجة على كتفك لأن هيعرف إنك مسافر لازم تمشي ماشي عادي جدا محدش واخد باله منك وتسيب كل حاجة وتترك كل حاجة ده كان اسمه مهاجر عشان كده عم تعرف يعني ايه يقول لك والمهاجرين هاجروا اه الاخوه اللي هم ايه راحوا من مكه للمدينه لا ما كانوش طالعين طلعه انت عارف يعني ايه عبد الرحمن بن عوف كان سيد اغنياء مكه وبعدين يروح الانصار يصعب عليه اخوه يعني يصعب عليه سعد ب- عبد الرحمن بن عوف فيقول له ايه سعد بن ربيع يقول له طيب تعالى تعالى تعالى خد مني النص واحنا النص ونقسم مع بعضينا وبتاع كلمة كبيرة أوي أبو بكر أبو بكر يطلع مش معاه حاجة ده يعني مهاجر يا جماعة هاجروا الهجرة الحبشة بعد ذلك عز الله الإسلام بإسلام حمزة أسلم حمزة ثم أسلم الفاروق كنا أذلة حتى أسلم عمر عمر لما أسلم بس خلاص بقى بقينا معانا إيه معانا معانا معانا أخ يحمينا عشان كده الحسن البصري بيقول كلمة جميلة جدا بيقول يأتي, الق... يأتي الإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني وهذا خذلني وهذا نصرني ثم إذا رأى عمر قال يا رب كنت ذليلا حتى أسلم هذا عمر ده بقى عمل إيه؟ قلب المعادلة كلها عمر رضي الله عنه عمر الفاروق أسلم لكن تصعبت المهمة طبعا عما دول أسلموا آه بقوا أعزة بس الصغيرين إيه اتبهدلوا في العذاب فلما تصاعبت المهمة مع قريش من العذاب ومفيش أمل بدأوا يغروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ندخل إيه بالأبديت الجديد ندخل إغراء بدأوا يغروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمال لو عاوز فلوس نبيع، لو عاوز الملك عاوز تبقى الرئيس بتاعنا قولها وخلاص ونديها لك إذا أردت ملكا ملكناك أبو جهل أبو جهل ده مش طمعان في السلطة ولا عايز يسيبها الصبح وإذا أردت نساء زوجناك أجمل نسائنا يبقى لانه ولا مش لانه لانه طب ايه رايك بقى كنت تاخد الملك يبقى انت الامير وتاخد فلوس مكه ويبقى الفلوس معاك يبقى الملك معاك تجيش الجيش الشباب كلهم يبقى معاك والفلوس تبقى معاك ليه النبي رفض العرض ده تعرفوا ان شاء الله واحنا بنعلق على السيره فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فابى فطلبوا منه المعجزات من باب احقاق خلاص خلاص خلاص مش انت نبي اه أرنا الملائكة جبريل بيجي عم يجي يرن علينا وخلي الإخوة كلها تتفرج وتشوف أحيانا بعض الناس يديك إيه في أدلة كتير حق لا يروح معجزك فيجيب حاجة تانية أو مكة دي كلها صحراء إحنا عاوزينها تجري من خلالها الأنهار أنا ادينا نهار كده نقول لك على حاجة سهلة خالص وياما اتعملت آه. طرقة أمامنا هكذا تطلع فوق فوق فوق تطلع كده زي الأسانسير دلوقتي الأسانسير ده أنت مستوعب لكن أيامه ما كانش فيه طرقة تطلع كده تطلع تطلع تطلع تطلع وتجيب لنا كتاب من فوق خلي بالك ولا نؤمن لرقيك لا الحتة دي عارفينها في إخوة بيعملوها كتير أما تطلع وتجيب شوف التعجيز فبدأوا يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا أن الأنهار تجري لهم في جزيرة العرب فما نفعت تلك الحيل معهم فعادوا مرة أخرى للبطش الجسدي بدأت الهجرة الثانية الحبشة الثانية والحبشة الثانية دي طبعا أنا بمر سريعا عشان بس الخيط الناظم للسيرة الحبشة الثانية دي كان فيها كام واحد 82 راجل و18 امرأة طبعا فاتني اللي أنا أقول في الأولى كان بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان تبقى مين مين زوجة عثمان طب مين ذو النورين طب مين النورين سؤالك اللي هو ايه اللي هو ايه بقى اللي يتكلم يتكلم كلام مفكوك كده نسمعه مين اللي بيتكلم قول زينب ورقية زينب وايه وام كلثوم ام كلثوم ورقية فاطمة وعائشة ام كلثوم ورقية اتفقت قريش على الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم فقاطعوه في بني ه- فقاطعوه في الشعب فاتحبس بنو هاشم وبنو عبد المطلب في ناس كفار ايام زمان كان في كفار جدعان فلما حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوهم في الشعب في شعب ابي طالب كده زي حي كده ايه بين الوادي كده انتوا هتعرفوا فراح مجموعه من الكفار قالوا لا ما نسيبش ايه اهل القبيله عندنا ايه تحبس فدخلوا ايه البند بتاع المقاطعه عامل لهم حصار كده ايه بند الحصار لا للزواج منهم لا يتجوزوا منا ولا نتجوز منهم ولا نجالسهم ولا نبيع ولا نشتري منهم وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها على الكعبة يا حي... لله هي لله والله احنا المهم حطوها على الكعبة تجمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب ثلاث سنوات مقاطعة كان الوضع مأساوي جدا حتى أكلوا ورق الشجر ولا يجدون ما يأكلون خرج في يوم من الأيام نفر من قريش كفار صعبوا عليهم خالص إيه قرايبهم دول قالوا هلا ذهبنا إلى الصحيفة فمزقناها كفاوي كده حصار عيب فقال لك تعالى نقطع الصحيفة دي فراحوا لوها إيه أكلتها دابة الأرض حشرة قاعدة أكلت الإيه إلا موضع باسمك اللهم فعرفوا ان الموضوع إيه، يلا يا جماعه بقى وخلاص وبتاع وبوسه يمين وبوسه شمال ونرضي الكفار دول وإيه، والموضوع انتهى وإيه، وفكوا الحصار. مات ابو طالب بعد تلك المقاطعه على الكفر والعياذ بالله وحزن النبي عليه اشد الحزن كان يقول والله ما نالت مني قريش ما نالت الا بعدما مات عمي. بيقول ما حدش كان يجرؤ يجرؤ ان ينظر الي ويحد النظر فضلا ان يمد ايده. ثم بعد هذا الحزن جاء حزن أعمق سقط عمود بيته خديجة رضي الله عنها ماتت خديجة فعقد النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عقد على من؟ عقد على من؟ عقد عقد على عائشة وسودة قيل بدأ بع... هو عقد على عائشة وبنى بها في المدينة وخلاف بين أهل العلم هل بدأ بسودة أم عائشة المهم كان في اثنين بعد وفاة أبي طالب اشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب النبي إلى الطائف ليساندوه طب تعالوا نروح الطائف لعلهم يسندونا لكنهم آذوه وشتموه ورجموه في القصة المشهورة عاد إلى مكة منكسرا حزينا صلى الله عليه وسلم ثم يأتي جبريل ومعه ملك الجبال فيقول يا محمد إن معي ملك الجبال إذا أمرت أن أطبق عليهم أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل قال الرحمة المهداة لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وقد فعل دخل مكة في جوار المطعم بن عدي المطعم بن عدي ده رجل كافر مش عارف يخش فقال خلاص يا جماعة ده عندي محدش يجي ناحيته كانوا زمان برضو ايه كافر لو قال عندي يبقى عندي مفيش حد إيه يجي ناحيته ثم بعد سنوات كان الشيخ كشك الله يرحمه بيقول لك البوظان باظ والكفر كفر بعد سنوات تأتي هبة رحلة الإسراء والمعراج تيجي رحلة الإسراء تثبت وتسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحلة بدأت بعد العشاء وانتهت قبل الفجر جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من بيته إلى الكعبة هناك شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم ومله إيمانا وحكمة ثم ركب إياه ود- معه دابة البراق إلى بيت المقدس فوجد جميع الأنبياء والمرسلين كم نبي؟ عدد الأنبياء كم؟ 124 ألف نبي وعدد الرسل 315 رسول أقيمت الصلاة وقدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إماما ثم جيء بسلم المعراج وعرج بالنبي إلى السماء فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام أبو البشر ثم وجد في الثانية ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام ثم وجد في الثالثة من أعطي شطر الحسن يوسف ووجد في الرابعة إدريس والخامسة هارون والسادسة موسى والسابعة إبراهيم ثم دخل إلى الجنة وتجول فيها وفيها يقول عنه ربه ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم ثم وقف جبريل عند أطراف السماء السابعة قال يا محمد لا ينبغي لي أن أتقدم فتقدم ده آخري ده مكاني أنا آفنة فيقول يقول النبي فوجدت جبريل كالحلس البالي من خشية الله حلس البالي دي القماشة بتاعة المطبخ اللي بتكون ايه متكرمشة كده ايه او الفوطة اللي بتمسح بيها العربية حاجة كده ايه متمسكنة كده يقول آه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف جبريل عند أطراف السماء وتقدم النبي إلى موضع لم يصل إليه بشر ولا ملك حتى سمع سمع صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام أقلام الملائكة وهي بتكتب أقدار وأقضية الله عز وجل ثم عاد هناك كلم الله موسى وكما أعرج به قال تلك معراج أمتك فأعطاه الصلاة فصارت الصلاة هي المعراج الذي أعرج بك ثم عاد إلى جبريل ثم عاد إلى بيت المقدس ثم ركب البراق وعاد إلى مكة وهذه القصة كانت سبب لكفر من كفر وارتد من المسلمين قال له لا بقى براق وتسيبنا أنا سايبك بعد عيش وتقول لي ورحت وجيت والأنبياء وإدريس دي مش هقدر أجيبها أما يا أبو بكر قال هو قال قال له آه قال له أنا مصدقه في اللي أعمق من كده أنا صدقت إن هو ربنا بيك إيه أنزل إليه وحي مش أنا صدقه في ديت طالما معه النصير ومعه القدير الحاجة ديت خلاص انتهت فسمي من يومها الصديق أبو بكر الصديق عندها بدأ النبي صلى الله طبعا طلبت قريش منه معجزة قالوا له طيب مش هي كده أكن دي مش معجزة يعني فطلبوا منه معجزة أخرى فهذه المعجزة طلبوها تكون محسوسة متشافة فشق الله لهم القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فكذبوه قالوا كايه سحرنا سحر ابن ابي كبش يا اخي عليك سحر يا اخي خلاص ما هي في ناس كده كان في يوم من الايام يحكى ان في طائر واقف بعيد كده واحد بيقول له ايه دي قال له ده عنزه قال له يا عم لا ده طائر قال له يا عم عنزه قال له طائر قال له عنزه قال له طير قال له طيب ايه ومسك حجاره قال له هش فطارت قال له عنزه ولو طارت باين برضه شايف رجليها اربعه وهم بيطيروا يا حبيبي عادي بتحصل انا ابن خالتي كان مره وراني عنزه وانا صغيره بتطير ويعيش بقى ويطير في احلامه في ناس كده لو شاهدت عليه اعضاء وقالت له على فكره انت بتكذب زوجتك ما عملتش كده ولا لا انت مش واخده بالك عشان كده يستلم كتابه بشماله من وراء ظهري نسال الله العفو والعافيه اللي ما بيتوبوش هؤلاء عندها بدا النبي يدعو قبائل العرب والوفود عطر في وفود منين من المدينه وكانت بيعه العقبه الاولى ثم أرادوا أن يرسل معهم أحد فأرسل معهم مصعب سفير الإسلام الفتى المدلل القرشي لازم تحبوا مصعب ثم في السنة الثانية أتى ومعه أكثر من سبعين من الأنصار وتمت بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة دي باختصار يعني إيه اتفاق بين المدينة وبين بين النبي تعال نحميك خلصت ومفيش حد هيقرب منك هاجر أمر النبي بالهجرة إلى المكة ثم هاجروا إلى المدينة مثنى وفرادى نساء ورجالا في خلال شهرين لم يبق في مكة إنسان مسلم إلا المعذور اللي مش قادر يطلع ومحمد وأبو بكر وكان أبو بكر يريد الهجرة فيقول له النبي لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا اصبر يمكن في واحد صاحب يجي معاك وما كان يخطر على قلبه أنه محمد حتى يخلد الله ذكره في كتاب لا يمحوه الماء تقرأه يقظانا ونائما ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا شوف في هذه الآية عاتب الله الخلق جميعا إلا أبي بكر كلكم لو مش تنصروه أنا أنصره يوم ما خ- نصره أبو بكر وأنا نصرتهم هم الاثنين رضي الله عن أبي بكر هاجر النبي وخرج مع أبو بكر أعلنت قريش عن الجائزة الكبرى من يأتي بمحمد فله مئة ناقة خرج النبي مع أبي بكر واختار واختبأ في غار ثور ثلاثة أيام وكانت أسماء تأتيهم بالطعام بنت أبيها كانت تأتيهم بالطعام والكفار وصلوا للغار ولكن الله حمى نبيه خرج أبو بكر متوجها إلى المدينة وكان معه عامر بن مين ابن فهيرة مين عامر بن فهيرة ده ايه قريب أبو بكر ابن أخته ولا ابن أخوه مولى أبي بكر مولى أبي بكر كان خادم عنده عامر بن ايه فهيرة يبقى خادم عنه وعبد الله بن أريقط وده كان صاحب ليه وهو ده الدليل وكان مشرك وأسماء كانت بتجيب الطعام وغنم أبو بكر كان عبد الله بن كان عامر بن فهيرة ياخد الغنم وإيه؟ ويمشي على الآثار بيت أبو بكر كله شارك في إخفاء وحماية النبي حتى الغنم بتاعت أبو بكر شاركت فين في حماية مين محمد صلى الله عليه وسلم خرج النبي متوجها إلى المدينة وصل لمنطقة قباء قرب المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 14 من بعثته بيفكركم بحاجة التاريخ ده بتاريخ مولد محمد صلى الله عليه وسلم فكأن هذا التاريخ تاريخ مولد البشرية جلس النبي في قباء أربعة عشر يوما ليلة واحتفى به الأنصار وبنى مسجد قباء ثم دخل المدينة وسط أجواء من المرح والفرح والتحميد والتكبير وإن كان طلع البدر علينا والقصيدة ديت كثير من أهل العلم يضاعفها تقدمت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت في ذلك الموضع الذي بعد ذلك بني فيه مسجد إيه؟ مسجد النبي بتاع مين الأرض الأرض دي اللي بنى فيها المسجد الناقة دي وقعت في مكان كده في أرض قال لهم الأرض دي بتاعت مين قالوا كذا عاوزين نشتريها رفضوا كان أرض مين أرض مين بنو النجار ركزوا في الجملة دي فما طلعتوش إلا بسيرة النبي والسطر ده يبقى كويس بنو النجار دول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا عاوز أبني جامع هنا قالوا يا رسول الله والله لا نبيع هي هبة في سبيل الله عارفين المسجد النبوي دي بتاع بني النجار الأرض دي أجرهم قد إيه بقى يا بخت اللي بيوقف شيء في سبيل الله شفت ماتوا شبعوا موت وأجرهم فين كفاهم أن محمد مدفون في أرضهم صلى الله عليه وسلم عاوزين ايه تاني بنو النجار دول نزل النبي عند أبي أيوب وبنى هناك حجراته في شوال في سنة واحد هجرية دخل النبي على عائشة بنى بها يعني وكانت من أحب نسائه إليه غير النبي اسم يثرب إلى طابة وطيبة والمدينة بنى المسجد النبوي وآخى بين المهاجرين والأنصار وشرع الأذان في تلك السنة استنكر المهاجرون ماء المدينة الماء صعب جدا مش عارفين نشربه فقام الفتى عثمان رضي الله عنه واشترى بئر رومية اشترى بئر روما وراح واخد البئر ده من يهودي ويشربوا المية العذبة دي سبحان الله وسبلها أي أوقفها للمسلمين جاء الوحي بتشريع الجهاد فغزا النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة أولها الأبواء وآخرها تبوك في منتصف رجب في سنة 2 هجرية جاء الوحي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شعبان سنة واحد هجرية في سنة اثنين هجرية فرض الصيام فصام إلى وفاته كم صيام هم؟ احنا في شعبان اهو يبقى صام كم تسعة تسع رمضانات صامهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعبان فرضت زكاة الفطر في رمضان وقعت غزوة بدر يوم الفرقان وكانت نقطة تحول كبيرة جدا وقلب موازين القوة في المنطقة وكسرت هيبة المشركين بعد غزوة بدر توفيت رقية زوجة عثمان ثم تزوج علي فاطمة خلفت منه مين الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب أم كلثوم وزينب يفكروكم بحد أسماء مين أم كلثوم وزينب إخواتها يا لها من محبة عشان تعرف قد إيه الجرح ما زال ينزف داخلها فسمت بأسماء مين إخواتها في سنة في السنة الثانية أيضا حاصر النبي يهود بين بنو قينقاع يهود بني قينقاع حتى استسلموا ثم طردهم في ربيع الأول من سنة 3 هجرية تزوج عثمان من مين من الثانية اللي هي مين أيوة كده أحسنتم من أم كلثوم في شعبان 3 هجرية والله يا جماعة احفظوا الحاجات دي احفظوها اعتبرها اللي بتحب الكورة اعتبرها الفريق الاحتياطي في برشلونة معلش تعال على نفسك واحفظهم في شعبان 3 هجرية آه، سبحان الله شوف بنضرب أمثلة إزاي كان أحد السلف يقول نتمنى أن تهتموا بدينكم كما تهتموا بأحذيتكم تلمع الحذاء وتنضفه ما ينفعش تطلع كده عليه ترابة من قدام ينفع تخش على الناس يقولوا إيه يعني اللي عندك ترابة من قدام فتنظف ترابك طب نظف قلبك نظف عقلك اهتم بدينك لمعه زينه في شعبان 3 هجرية تزوج النبي من حفصة بنت الفاروق منتصف شوال سنة 3 هجرية وقعت غزوة أحد في غزوة أحد عصي أمره صلى الله عليه وسلم وكسرت أسنانه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم ومات سبعون من خيرة أصحابه فكانت اختبارا لحقيقة المحبة وظهر النفاق وظهرت الطاعة وظهر الحب في ربيع الأول من سنة 4 هجرية أجلى النبي يهود بني النضير بعدما أرادوا قتله في شامت في شوال أربعة هجرية تزوج النبي من هند بنت أمية بن ابن المغيرة تبقى مين تاني تزوج النبي من هند بنت أمية بنت أبي أمية بن المغيرة يبقى مين واضحة جدا اهي اهي واضحة يبقى مين يبقى عايش صح أم سلمة أحسنت كانت من أكمل النساء خلقا وآخر من توفي من أزواج النبي توفي سنة 61 هجرية في السنة 4 هجرية تزوج النبي بأمر من الله بزينب بنت جحش تقول عنها عائشة رضي الله عنها لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب ودي كافية مش عايزين نعلق عليها يعني شوف لما تبقى واحدة ضرة بتقول على إيه على أختها إيه لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب توفيت في خلافة عمر سنة عشرين هجرية وهي من لحقت بالنبي من زوجاته كان بيقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا فكانوا يقيسوا بعض كده إيدي إيدي إيدك ودي إيدك كده لا فطلع- فماتت زينب وكانت إيديها مش كبيرة فأولوها على إيه الصدقة فكانت إيه عرفت إن إيده طويلة معناها إيه كثير الصدقة في شعبان سنة خمسة هجرية وقعت غزوة بني المصطلق اللي هي المريسيع والغزوة دي حصل فيها مشكلتين المشكلة الأولى كانت من ابن سلول والثانية من ابن سلول الأولى كانت بين المهاجرين والأنصار حاول يوقع في بعضهم بسبب المنافقين والثانية كانت حادثة الإفك وأنزل الله قرآنا يبرئ فيه أمنا عائشة في شوال خمسة هجرية حدثت غزوة الخندق عشر تلاف مع أبو سفيان رايحين إيه يقتلوا تلات تلاف من المسلمين أنا عارف إن البعض آه، هو بس عشان إحنا مش نسقط فوائد بس إحنا بنحاول بس نمر على السيرة سريعا ندي فهرس كده إن شاء الله إذا يسر الله المرات القادمة إحنا نعلق على السيرة إيه آه، ونقرأها باستفاضة يعني بعد المعركة انصرف الكفار وعاد النبي إلى بيته بعد غزوة الخندق رجع النبي لبيته فجاءه جبريل يأمره بقتال بني قريظة لأنهم حرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوا أمره فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى استسلموا وجعلوا حكمهم لسعد بن معاذ فحكم بهم بحكم مشهور جدا هنعرفه إن شاء الله وأيده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحادثة دي توفي سعد بن معاذ متأثرا بجروح كانت قد ألمت به في هذه الغزوة شوف عائشة بتقول إيه طبعا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز له عرش الرحمن عارف يعني إيه عرش الرحمن يهتز الواحد أسلم ست سنين بس سعد بن معاذ ده من نعيم أهل الجنة أن فيها سعد سعد بن معاذ أنك تتلذذ وتقعد مع سعد بن معاذ تقول عنه عائشة ما فقد أحد بعد محمد وصاحبيه مثل سعد بن معاذ بكى عليه النبي وما من بيت في الأنصار في المدينة إلا وبكى عنه عليه سعد بن معاذ ده كان حاجة يعني كالشمس وضحاها بالنسبة للمدينة ذو القعدة سنة ستة هجرية رأى النبي رؤيا أنه يدخل مكة مع أصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومحلقين ومقصرين فأمر بالذهاب لمكة أنا شفت رؤيا يا جماعة يلا اللي احنا رايحين نعمل عمرة يلا ونعمل عمرة خافت قريش من دخول النبي فأرسلت خالد بن الوليد عشان تعرفوا قيمة خالد بن الوليد ركزوا في الايه في الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل العمرة قريش راحت مطلعة مين خالد بن الوليد وكان لسه كافر معاه كتيبة لما اقترب الفريقان من بعضهم أنزل الله رخصة صلاة الخوف في الحرب لا يا جماعة ده خالد ده بقى ده عاوز صلاة خوف يعني هتصلي خوف ازاي تصلي وعينك على خالد ده ما فيهوش ايه ما ينفع ده مرحلة الوحش ما ينفعش تهزر معاه خالد بن الوليد لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا آخر قال لا يا جماعة خالد ده مش هينفع بقى نقابله تعالى ايه احنا مش عاوزين مشاكل مع حد وأرسلت قريش إلى أن اقترب النبي من مكة خلاص داخل بقى معتمرين وكده فدخلت قريش قالت منعت النبي قالوا انتوا رايحين فين؟ رايحين نعمل عمره ده احنا لا لا لا مفيش حاجه اسمها عمره والكلام ده لو يا جماعه قد جئت محرمه وسقت الهدي انا لا جاي حرب ولا بتاع احنا جايين نعمل عمره وماشيين فقالوا لا المهم ارسل النبي عثمان لابي سفيان يفوضه طب روح يا عثمان روح انت فوضه قال له يا عمر الاول عمر رفض قال له يا رسول الله انا رايح انا رايح بعركه اصلا انا طالع من مكه قلت لهم لو فيكم راجل يقابلني انا طالع دلوقتي فالجماعة دول لو دخلت يقولوا لي انت جئ عنها فليس لي من يحميني أما عثمان فقبيلته كلها موجودة وكان زمان ما ينفعش واحد يخدش واحد عثمان لما راح أكرموه فتبطأ أبطأ عندهم تأخر فشاع في الناس أن عثمان قد قتل فقام النبي وكان تحت شجرة فقال من يبايعني على الموت سؤال الله احنا مش قلت لنا عمره انا جاي على عمره والله وبتاع طب اصل انا نسيت ال... طب اشوف الموبايل بس كنت سايبه في الشاحن عارف الاخوه اللي هم ايه هو فيقول له ايه في الجد يا اخي الا الله اركبي اركبي ربنا يعينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه وكان واقف تحت الشجره قال من يبايعني على الموت شوف سبحان الله سلم الاكوع كان نايم بقول انا صحيت فركت عيني كده سمعت صوت فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يبايعني فقام ابو ايه ابو سنان الاسد وقال أنا أبايعك يا رسول الله فكان أول من بايع قال على أي شيء تبايعني قال على ما في نفسك أنت عارف اللي في نفسي على الموت شيك على بياض أنا مديه للأمة دي رسول الله مش هنفوضك إلا أهل الاستقامة الحقيقيين لا يفاصلون في هذا الدين ما تفاصلش مع ربك قول يا رب أنا مش قادر عني لكن ما تفاصلش فأبو سنان بايع النبي فهو سمع أبو سلمة بايع على الموت ولسه هصحى نام تاني لا قام وبايع النبي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الموضوع مش محتاج مؤتمرات وتكييفات محتاج قلوب أشرف اجتماع في التاريخ كان تحت شجرة 1400 واحد يقول عنهم النبي من خيرة أهل الأرض أنذاك هم اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت قريش بالبيعة أرسلت عثمان لا يا عم روح ده بيقولوا أنت مت وبدأوا يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم المهم حصل صلح الحديبية وانتوا ترجعوا وتيجوا السنة الجاية ما ينفعش تيجوا دلوقتي عشان العرب هتقول ايه بقى اللي محمد علم عليهم وراح لهم فاحنا مش عاوزين كلام كتير انتوا ترجعوا دلوقتي حزن الصحابة حزنا شديدا وفي طريق العودة نزلت عليهم سورة الفتح تهدئ من روعهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا بالإجماع أن هذا الفتح هو الفتح هو فتح صلح الحديبية ومن بعثة النبي إلى الحديبية حصل حاجات كتيرة جدا كان 19 سنة أنتجت 1400 مقاتل بعد الحديبية بسنتين أنتجت 10000 مقاتل فكان فتح ولا مش فتح كان فتحا بسبب الصلح تفرغ النبي لأمرين للدعوة وللعدو اللدود اللي هم مين اوعى تنسى يبقى هم مين خيبر خيبر يا يهود اللي هم يهود خيبر في سنة سبعة هجرية في محرم أجل النبي يهود خيبر في الوقت ده كانت من ضمن اللي اتأثروا صفية بنت حيي فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فاعتقها ثم تزوجها فكانت أمنا صفية رضي الله عنها تزوجها النبي في رمضان سنة سبعة هجرية ذهب النبي إلى مكة ومعه 1400 مقاتل عشان يعملوا إيه عمرة القضاء احنا اتفقنا انتوا ترجعوا وتجوا لنا السنة الجاية واعتمروا أقاموا ثلاثة أيام في طبعا هو داخل كان معاه إيه السيف فأهل مكة قالوا له نعم انتوا جايين تعتمروا ولا جايين تطوفوا بقى بالسيوف فقالوا لا تطوفوا إلا والسيوف في أغمادها سيفك في جرابه لف كده لا فالنبي عارفهم ان هم ممكن يغدروا فجعل واحد اسمه محمد بن سلمة معاه 200 واحد قال له خد انت ال 200 دول احنا نعمل العمرة ونروق وبعدين ايه انتوا تيجوا تعملوا تحمونا عشان لو حصل اي حاجة تخش انت بقى فالنبي بقى فيها ثلاثة أيام وهو راجع تزوج ميمونة بنت الحارث وكانت آخر زوجاته رضي الله عنها عارفين ميمونة؟ عارفين حد يعرف حاجة عن ميمونة بنت الحارث؟ أمك أمهات المؤمنين تعرف شيء ما الذي تعرفه عن ميمونة؟ ميمونة بنت الحارث تعرف عن ميمونة؟ أنا أعرف بنت خالته فلانة مسميها ميمونة لا تعرف إيه عن زوجة النبي ميمونة تعرفوا حاجة عن ميمونة؟ اوعى تكون تعرف حاجة عن الجماعة إياهم وما تعرفش عن ميمونة في ناس عارفين عن ممثلين وفنانات أكتر ما يعرفوا عن ميمونة بداية السنة 8 هجرية توفيت زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم مين ميمونة بنت الحارث خالة مين أيوة أحسنت خالة خالد بن الوليد ودفنت في البقيع في صفر سنة 8 هجرية أسلم ثلاثة من كبار كبار كبار أهل مكة يبقى منهم مين سيف الله في سنة 8 هجرية في صفر أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ودي ميزة الأنتمة عما بتبقى إيه في الرجولة لما أسلم خالد خد الاثنين معاه عثمان بن طلحة ده عيلته ماسكة الكعبة مفتاح الكعبة عمرو بن العاص أعلى واحد عنده دهاء في العرب وأعلى واحد محنك سياسي وخالد بن الوليد خالد بن الوليد سيف الله فرح النبي فرحا شديدا لما أسلم وقال قريش أهدتكم أفلاد أكبادها قريش كده خلاص ما عادش فيها رجالة في جمادة الأول 8 هجرية قتل غساسنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت النبي صلى الله عليه وسلم واحد فالغساسنة دول هم الروم قتلوا ايه الراجل ده وانتوا عارفين ان الرسل لا تقتل دي فيها حروب لان الرسل تقتل زي السفير كده فعد النبي جيشا وسميت غزوة مؤتة يبقى جمادى الأول 8 هجرية 3000 مقاتل أمام كام؟ راحوا بقى هم فاكرين بقى هنقاتل بقى لقوا إن في 200 ألف واحد من الكفار نعمل إيه؟ والله برضه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف وما كانش يقصد وكان برضه هو كان بس يقول لنا احنا نقول يا جماعه ما ينفعش كده ما حدش حد يعملها تاني ونرجع لا هنقاتل فقتل زيد ثم قتل جعفر ثم ابن رواحة ثم أخذ الراية إيه سيفا من سيوف الله شارك النبي في غزوة مؤتة لا ولماذا سميت غزوة لأن الغزوة لا تسمى إلا إذا شارك فيها النبي لأن الله كشف له الغيب فكان يرى المعركة ويحدث الصحابة إيه وكأنه إيه أمامها فيقول قتل زيد ثم قتل جعفر ويبكي النبي من على المنبر ودموعه تنزل لأن زيد ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه حب شديد قوي في يوم من الأيام قاعد كده وشال الرداء من على صدره فصدر صدر النبي باين فخبط زيد فقال من قال زيد فقام والتزمه فكان بيحبه خالص في يوم من الايام يعني عم حبه يعني نشفع في حاجه قال لك دخل الحب ابن الحب في رمضان سنه 8 هجريه أخلت قريش بالصلح صلح الحديبية وغدرت بعشرين رجل من قبيلة خزاعة ودي كانت من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عشر رمضان 8 هجرية أراد النبي وقرر فتح مكة خلاص احنا خمس دقائق هنخلص إن شاء الله وخرج النبي ومعه عشر تلاف مقاتل متجها إلى مكة ليفتحها قبل دخوله مكة إذ بالعباس طالع ومهاجر وكان آخر واحد مهاجر من مكة رايح يسلم هو وأهله فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فطلب منه النبي أن يذهب إلى يمين أبي سفيان فيخبره أن يسلم مكة بلا قتال جاء أبو سفيان إلى النبي فعرض النبي عليه الإسلام فأسلم أبو سفيان 19 رمضان 8 هجرية يوم الجمعة دخل مكة ودخل المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة وكان حولها 360 صنم وأخذ بمحله صلى الله عليه وسلم يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويوقع منها إيه أصنام ثم أمر بفتح الكعبة ففتحت له فدخل ورضي الله عمن دخل معه أسامة وبلال دخل معه ثم أغلق الباب ولبث فيها طويلا رضي الله عنهم بلال وأسامة ثم خطب في أهل مكة بعدما خرج وقال ما تقولون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء مكث تسعة عشر يوما تسعة عشر يوم في مكة ثم خرج إلى حنين قرب الطائف لأن هوازن بدأت تجمع ناس وتقول هنقاتل محمد وكانوا دول قريبين من الطائف فقبل أن يأتوا إليه احتشد هو إليهم عددهم كانوا عشرين ألف والنبي صلى الله عليه وسلم جاي مكة معاه كم واحد عشرة آلاف وأسلم في اليوم ده ألفين واحد مسلمة الفتح فخرج معاه كم أنت عارف يعني اليوم اللي تسلم فيه يقول لك اركب احنا ايه يا جماعة انتوا يعني انتوا قلتوا ان في صلاة وفي صلاة احنا عارفين ان في عندكم اعتكاف مش انتوا برضه في اثنين وخميس وفي ثلاثة ايام البيض وفي اذكار طب احنا لسه ما قلناش الاذكار هنطلع ازاي؟ لا يا خيل الله اركبي في الوقت اللي جيت فيه تركب سبحان الله الله الصحابة دول رضي الله عنهم اثنين ألفين من مكة أسلموا في اليوم ده فدخلوا مع النبي الاثنين دول بقى ايه مع الزحمة بقى ومكة لسه مفتوحة فقالوا كلام ما كانش ينفع يتقال قالوا ايه لن نغلب اليوم عن قلة وبدأوا بقى ايه يمشوا في المظاهرات دي تفرق المسلمين في وقت الجد عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا لهم كمائن هوازن دي كانوا عاملين عم كده اللي رايح منكم الطائف الطائف دي بقى طالعه فهم ايه في وسط الجبال عاملين كمائن اصابوا جميع الناس كله جري ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم سبحان الله تفرق المسلمين عن النبي هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب بدأ يذكر نفسه ويذكر الناس اللي معاه يثبتوا مش عارفين انتوا ايه ثم قال يا عباس عباس ده مسلم بقاله قد ايه ايام قال يا عباس وكان له صوت قوي نادي فقل ينادي يقول ايه بقى ركزوا قال قل يا أصحاب السمرة يا أصحاب الشجرة يا اللي بايعتوني على الموت فقال يا أصحاب الشجرة فقالوا لبيك يا رسول الله ورجع 1400 واحد فالجيش راح راجع وراح ظابطين تاني ايه المشهد تاني اللي هم مين اه انك احيانا تقول ايه يا اصحاب دار الارقم يا اصحاب سوره البقره في روايه انه قال ذلك يا اصحاب سوره البقره الرجاله ثم سأل وحمي الوطيس وأخذ النبي بضع بالتراب وقال ألا شاهت الوجوه ورماها عليهم ثم قال أين خالد قالوا يا رسول الله يشتكي اتصاب فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل حاصر الطائف النبي صلى الله عليه وسلم محاصرة طويلة وكان الموضوع صعب جدا كل شويه يقولوا يا رسول الله ندخل فهو يقول لهم بلاش يقولوا له ندخل لا بلاش فقالوا يلا ندخل فدخلوا قالوا يا رسول الله احنا لازم ندخل الموضوع قوي جدا يعني فرأى النبي رؤيا أنه لم يؤذن له بعد أن يفتحها فانصرف صلى الله عليه وسلم ووزع الغنائم على سادات العرب وعاد الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 8 هجرية ولد إبراهيم من مين؟ ماريا وكانت ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم نفسكم انتوا ايه الايام دي ترجع تسعة هجرية سمي بعام الوفود وكان في أكثر من ستين وفد في رجب تسعة هجرية مات أصحمة ملك الحبشة النجسي وصلى عليه صلاة الغائب اجتمع الروم لمحاربة النبي فجهز جيشا قرابة 30 ألف وسمي جيش العسرة لأنه كان في وقت حر ومفيش أكل ومفيش شرب ومفيش فلوس وأبو بكر جاء بكل ماله وعمر جاء بنصفه وعمر أنفق إنفاقا حتى قال له النبي ما ضر عثمان وعمر عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم جيش تبوك كان أقرب للتجنيد الإجباري ما تخلف عنه إلا صحابي معذور أو منافق والعياذ بالله أو إنسان عاصي كالثلاثة الذين تخلفوا رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم لما علموا هذا الترتيب هابتهم العرب الله أكبر تروحين تقاتلوا الروم كان حاجة كبيرة قوي قاتلوا الروم ديت حاجة كده إيه يعني مرعب مرعب في يوم من الأيام عمر في يوم من الأيام واحد بيخبط عليه الباب جري قال له إيه قال له أجاءت غسان هم جم كانوا بيتحدثوا إن هم هيجوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد فلما أراد أن يباغتهم وبعت لقيصر رسالة قال له إما الجزية وإما الإسلام وإما القتل قال له ولا واحدة من الثلاثة وما رضيش إيه يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظره 20 يوم طب ما فيش واحدة من الثلاثة تعالى قاتلني قال لن أقاتلك عارف القصة اللي بيحكيها الشيخ الحويني بيقول لما في اثنين اتخانقوا مع بعض زوج وزوجته وراح الزوج داخل تحت السرير فزوجته بتقول له لو كان والدك خلف راجل اطلع قال طب كان والدي خلف راجل وانا راجل وهنشوف كلام فين مين مين فينا اللي هيمشي مش طالع هو كده بقى ابن قيصر عمل حاجه زي كده مش جاي يا عم تعال ما 20 يوم ينتظره النبي ما اتى فانكسرت هيبه هؤلاء فين في نفوس العرب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله أن المنافقين بنوا مسجدا المنافقين بنوا إيه؟ جامع مسجد ضرار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه آخر العام التاسع توفيت أم كلثوم مين أم كلثوم؟ الساء مع الساء يبقى عثمان ماشي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي أيضا في هذا العام رأس المنافقين ابن سلول في ذو القعدة تسعة هجرية أرسل النبي أبا بكر ليحج هذا العام ويشيل الأصنام والأوثان حوالين الكعبة يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشرة في ربيع الأول توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما تهنأ بشيء صلى الله عليه وسلم حتى الولد اللي جاله في آخر حياته أخذ منه حتى لا يتعلق إلا بربه وأذن في الناس وأعلن في الناس أن النبي سيحج هذا العام سنة كم؟ عشرة كله بقى راح المدينة راح مكة المدينة عشان إيه؟ هيحج مع النبي ليأتم به فذهب وتحرك معه مئة ألف وحج معه نساءه التسع في حجة الوداع قال كل شيء حتى قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقد كان في صفر 11 هجريا جهز جيشا لغزو الروم على رأس أسامة بن زيد يرد على مؤتة في آخر صفر 11 هجرية مرض النبي وبدأ الصداع يشعر بدأ إيه بدأ أول أمره بدأ بصداع وكانت مدة المرض 13 يوم ارتفعت الحمى فلم يستطع يخرج الناس فأمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما أحس بخف بخفة كده في جسمه اتكأ على الفضل وعلي وخطب خطبة وكانت آخر خطبة في حياته أثنى على الأنصار وعلى أبي بكر وأسامة بن زيد ولما وخرج صلى الله عليه وسلم وإيه ومرض في بيت عائشة في يوم من الأيام شعر بخفة فتهادى بين رجل رجلين للصلاة فلما دخل وكان أبو بكر يوم الناس رجع أبو بكر فأست... إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه كما أنت يوم الأحد قبل الوفاة بيوم جيش أسامة كان طلع بره المدينة رجع وقف وعاد للمدينة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض شديد جدا ما يقدروش يمشوا فما يستحملوش يوم الاثنين احنا في شهر كام شهر كام في آخر صفر 11 هجرية ده كان مرضه ثم دخلنا بعد كده في ربيع الأول يوم الاثنين اشتد المرض واستفاق فجر يوم الاثنين فجر يوم الاثنين فكشف الستر من الحجرة شاف الستارة كده فوجد الناس يصلون فتبسم يقول أنس فتبسم كأنه ورقة مصحف من البهاء سبحان الله قصة بدأت بدثروني الخائف وانتهت بتبسم الموفق الناجح قصة عشرين سنة يوم الاثنين 11 هجرية 12 ربيع الأول اشتد المرض حتى قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وترتفع روحه الطاهرة للسماء ويتغير وجه الأرض حتى قال أنس مات النبي وخرج من المدينة فأظلم منها كل شيء لم يصدق الصحابة أنه مات حتى قال بعضهم كيف يموت وهو شهيد علينا وقال بعضهم والله ما مات كما قال عمر ولكن ذهب لميقات ربه وذهب بعضهم يسأل عائشة فلما دخلوا عليها فقالت لهم مات رسول الله فسألوا عائشة فقالت مات رسول الله فجاء أبو بكر وكان أخبر الناس به حيا وميتا فلما رآه سال الدمع من عينه وقال طبت حيا وميتا ثم قبله بين عينيه وقام يدير تلك الأزمة بثبات جأشه وقوة بصيرته وتدبره لكلام ربه وخطب الخطبة الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت وما محمد إلا رسول ثم غسلوه في ثيابه في واقعة مشهورة نحكيها إن شاء الله غسله من علي والعباس وأبناء العباس الفضل وشقران مولى النبي وأسامة بن زيد وقثم وكفن في ثلاثة إيه كفن في ثلاثة قطع وأذن للناس أن يصلوا عليه ثلاثة أيام يدخلوا مثنى وفرادى وثلاث دون أن يأمهم أحد ثم دفن في الموضع الذي توفي فيه دخل قبره الفضل وعلي والعباس وقيل ابن عبد الرحمن بن عوف ثم قثم وشكران هم الذين أنزلوه لقبره وكان قثم هو آخر المسلمين عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء مات يوم الاثنين ليلة الاثنين ودفن ليلة الأربعاء تقول عائشة ما علمت أنه دفن إلا بعدما سمعت صوت, صوت الفؤوس المساحي فبكيت وما من بيت في المدينة إلا وبكى خلاص سمع صوت لي دي التراب شغال شغال شغال وادعى المغيرة قال المغيرة إن قدم النبي مكشوفة فدخل ووضع قدمه قال وكان آخر شيء أن قدمي التصقت بقدم النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء وجاءت فاطمة تقول لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تهل التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كان يعني فهرس عام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية للنهاية وإن شاء الله عز وجل يعني إذا دبر الله ويسر واستمرينا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله